الطريق إلى الله way to Allah دوت كوم يقدم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فإننا ولله الحمد والمنة ننسب إلى أمة عظيمة لا يظلم في جوارها أحد ولا يضام تحت سلطانها أحد أمة عظيمة شهد الله عز وجل لها بالخير وبالعدل فقال عز من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فنحن أمة عدل شهادتنا مقبولة عند الله عز وجل على سائر الأمم بل وعلى الأنبياء والمرسلين وكذلك جعلناكم أمة وسطا نحن وسط في كل شيء فلا إفراط ولا تفريط فلا غلو ولا تقصير وسط يعني عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة عظيمة تحمل الخير والبركة والرحمة والنور لسائر الأمم كما قال رب العالمين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو كما قال جل جلاله وهو يصف كل الأمة بالخيرية إن أمرت بالخير وزجرت عن الشر قال كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذه الأمة العظيمة قد أوجب الله عز وجل عليها عدة واجبات تؤدى لغير المسلمين الذين يعيشون في كنف سلطانها وغير المسلمين ينقسمون إلى قسمين إلى مسالمين وإلى محاربين ونحن أمرنا حتى في الحرب بأخلاق الإسلام نبينا كان يوصي قادة الجيوش فيقول لا تغدروا لا تغلوا لا تمثلوا يعني بجثمان عدوكم لا تقتلوا وليدا لا تقتلوا شيخا يعني شيخه سنه لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا راهبا انظر إلى أخلاق المسلمين حتى مع المحاربين في المعارك وفي القتال فغير المسلمين ينقسمون إلى قسمين إلى محاربين وإلى مسالمين المسالمون ينقسمون إلى قسمين أهل كتاب وهم أقرب إلينا ولهم أحكام خاصة فلنا أن ننكح نساءهم ولنا أن نأكل من ذبائحهم سؤال هل يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة نصرانية هل يجوز؟ الجواب نعم سؤال هل يجوز لمسلم أن يتزوج من يهودية غير محاربة شرعا نعم يجوز سؤال هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة يهودي أو أن يأكل من ذبيحة نصراني نعم بشرط أن يذبح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية اقفل المروحة اللي يخليك أنا حاسس دوشة هوا من فوق من فوق من فوق فين فين اللواء خادم المسجد اللي ما بتشوفوش ده فين حضرته امر غريب قوي والله صلوا على المصطفى مش لاقي حد اتكلم معاه والله فين اداره مش عارف صلوا على المصطفى صلى على المصطفى تاني قلت المسالمون من غير المسلمين أقسام أهل كتاب وهم أقرب إلينا من غيرهم أحل الله لنا أن نتزوج من نسائهم وأن نأكل من ذبائحهم وبيننا وبينهم قواسم مشتركة فهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالجنة وبالنار وإن كان إيمانهم غير معتبر لأنه ملآن بالتخاريف والتحريفات القسم الثاني وثنيون عباد الأصنام عباد بوذا السيخ عباد البقر دول كلهم غير مسلمين طيب كلهم لهم حقوق في عنق كل مسلم طيب ما هي حقوق غير المسلمين التي أوجبها الله على المسلمين عشان تعرف بس عظمة الإسلام الحق الأول عدم إكراههم للدخول في الإسلام قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قال تعالى وقولوا للناس حسنا عامل الناس بأخلاق الإسلام قال مع... قال نبينا وهو يوصي معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق من الناس ماشي المسلمين كل الناس وخالق الناس بخلق حسن بعث الله عز وجل نبيين كريمين إلى طاغية جبار سبق في علمه أنه لن يؤمن فقال لهما فقولا له قولا لينا لينا مفيش فيه مداهنة ولا مجاملة حق بس برفق قل الحق بس بحكمة يبقى الحق الأول لأي حد مش مسلم أيا كان دينه على المسلمين أن ندعوه إلى الله لنستنقذه من النار وأن نكلمه بالكلمة الطيبة وأن نعامله بالمعاملة الحسنة وألا نكرهه أبدا على الدخول في الإسلام قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تدري لما نزلت هذه الآية روى الإمام أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة مقلاة مقلاة يعني لا يعيش لها ولد العرب يسموا الست اللي كل ما تخلف ابنها يموت يسموها ايه مقلاة كانت امرأة قال كانت المرأة مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده تقول نازلة عليه لو الواد عاش قال خليه يهودي بس يعيش طبعا الكلام ده قبل ايه الإسلام فلما أجليت بنو النضير يهود أجلاهم النبي عن المدينة كان فيهم من أبناء الأنصار فقال الأنصار لا ندع أبناءنا هنجيبهم ونجبرهم على الإسلام فأنزل الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وروى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم ابن عوف انت فين يا باشا فين المروحة دي عشان امسكن الله يرضى عليك وانتوا ايه عايزين تكرموا الشيخ فعلى دماغ الشيخ زوي صلي على المصطفى هو بقى عارف شغل اسمكم ايه يعني ركز معايا قال ابن عباس نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصني اسمه يعمل حد الحصني كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما فقال للنبي ألا أستكرههما ألا أستكرههما يعني على الدخول في الإسلام فإن أبى فإن ألجئهما إلي فأبيا إلا النصرانية فأنزل الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ما ظلمناك سامحني صلى على المصطفى يبقى الحق الأول لغير المسلمين على المسلمين الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة وبالجدال الحسن وباللطف والرفق واللين والحكمة وألا يكره أبدا على الدخول في الإسلام هل انتشر الإسلام بحد السيف كما يزعم أعداؤه ها لا لماذا شكرا لله الله يرضى عليك لماذا نكره الناس اصلا على الدخول في الدين وديننا قوي الحجة ظاهر الدلالة لا يأباه العقل الراشد أبدا وربنا غني عن العالمين ثم هل يعول على أحد دخل الإسلام بالإكراه ده يعول عليه عند الشدائد ده ملوش لازمة أصلا إنا نفرح عندما يدخل أحد الناس إلى الإسلام لا لأن الإسلام سيقوى من بعد ضعف أو سيعز بإسلامه من بعد ذلة الإسلام بطبعه لوحده عزيز أمال إحنا بنفرح ليه نفرح لمن أسلم لأنه بإسلامه استنقذه الله من النار ده احنا فرحانين له هو إنما هو لا يقدم ولا يأخر ده دين ربنا منصور وإن لم يبقى له أحد من الذي تكفل بنصره الله من الذي تكفل بحفظه الله ولذلك تعجبني أوي أوي أوي كلمة الإمام المتواضع أحمد بن حنبل كانش يحب المدح الكتير كده والنفخة دي ما بيحبهاش واحد بيقول له جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام قال انظر ماذا تقول جزاني الله عن الإسلام خيرا انظر ماذا تقول ومن أنا وما أنا قل جزى الله الإسلام عني خيرا الإسلام أنا هقو أنا ده منصور ده ربنا يجزي الإسلام عني خير لأني مسلم والله ثم والله لم يكره أحد أبدا على الدخول في الإسلام مين اللي أكره بلال على الدخول في الإسلام ده كان اللي بيسلم بيتسحل ويتقطع ويتجلد النبي كان عنده ايه يديهولهم اللي كان بيسلم كان بيديله مليون شقة على النيل قصر في الجزيرة ده اللي كان بيتعرف انه اسلم يا ويله فين الاكراه الصحابة ذاقوا مرارات حتى بعد الهجرة أولم يحاصروا في غزوة الخندق ويربطوا الحجارة على بطونهم من الجوع فين الإكراه وبعدين تعالى لو الإسلام انتشر بحد السيف فلماذا نجد إلى الآن في كل بلاد الإسلام تقريباً ملايين من غير المسلمين إن وجود غير المسلمين بالملايين في كل بلاد الإسلام أكبر دلالة على أن الإسلام لم ينتشر لحد السيء ما كانوا ما انتوا قعدتوا ليه مش كده ولا ايه وبعدين تعالى قول لي لو دخل الناس الإسلام بالقهر وبالإكراه في وقت قوته وسلطانه أنا بقول لقد مرت أزمنة عديدة شهد فيها المسلمون من الهوان والضعف والذل ما الله به عليم طب لو الناس أكرهت على الإسلام في وقت قوته ليه ما خرجوش منه في وقت ضعفه لما التتار اجتاحوا العالم الإسلامي وجابوا الخليفة وذبحوه ده ما ذبحوش كمان ده موتوه رفسا حطوه في شوال وقعدوا يضربوا برجليهم دغدغوا عظمه في لحمه وقتلوا عياله وخدوا مراته وبناته سبايا طب ادي كده قوة الإسلام ضاعت ادي قوة دولة الإسلام ذهبت لو كانت الناس مكرهة عليه ليه ما خرجوش منه في وقت الضعف ادي واحدة لما اجتاح الاحتلال الصليبي بلاد الشام ليه الناس ما خرجتش من الإسلام بالعكس ده التاريخ بيثبت أن المسلمين يزدادون تمسكا بالإسلام في أوقات الضعف وفي أوقات المحن صح؟ لما تضيق على الناس قوي بيرجعوا لربنا مش كده ولا ايه بل لعلك تدهش لما تعلم ان التتار الذين اجتاحوا العالم الاسلامي كله هم انفسهم دخلوا في الاسلام منذ متى والغالب يدخل في دين المنهزم منذ متى والمنتصر يدخل في دين المنهزم هذا لا يكون إلا إذا كان المنهزم على الحق والمنتصر على الباطل مش كده ولا إيه يبقى حدوتة الإسلام انتشر بحد السيف حدوتة بايخة وسخيفة واللي يقولها واحد غتت رزل غبي صلي على المصابة اسمع إلى ما رواه البخاري في صحيح أنس بن مالك يروي لنا إن النبي عند عودته من غزوة ذات الرقاع قال للصحابة استريحوا فنزل الجيش وتفرقوا فنزل النبي تحت سمرة سمرة شجرة فعلق بها سيفه ونام في ظلها وإذ برجل من الكفار يأتي على حين غفلة من الناس فيخترط سيف النبي ويقول له قم فيقول رسول الله وسيفه في يد عدوه خلاص خبطة واحدة ممكن يقتل النبي فقال للنبي من يمنعك مني الآن قال يمنعني منك الله بثبات يا أخي فاهتز الأعراب وسقط السيف من يده فأخذه رسول الله وقال قل لي من يمنعك مني الآن قال يا محمد كن خير آخذ لصاحبه ده أنت الكريم الحليم العفو اللي مش عارف إيه بتاع يا ابن الذين عرفت دلوقتي الكلام ده ما خد بالك وقت قوة الإسلام يظهر النفاق وقت ضعف الإسلام يظهر الكفر خد بالك اسكت كلام شغل في آخر الدرس وبإذني لما تكون دولة الإسلام قوية النفاق يظهر فتلاقي واحد يبتسم في وشك ابتسامة صفراء يقول لك حضرتك والإسلام عظيم الإسلام جميل ومن وراك يكيد لك مش قادر يجاهد إنما وقت هوان المسلمين تلاقي الكفر يظهر ويتصدر وتلاقي دول الكفر في العالم تأمر وتنهى فينا قال له كن خير آخذ لصاحبي قال أتركك على أن تسلم قال لا طب لو أنت مكان النبي كنت عملت إيه ده طلع عليا بالسيف وهيذبحني قلت له أسيبك وتسلم قال لي لا أقول لا طب امشي يا ابن الدب يلا في داهية لو الإسلام انتصر بحد السيف كان النبي عمل كده قالوا لا قال إذا لا تقاتلنا ولا تعن على قتالنا قال أفعل فتركه هذا الحديث دليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السنة كذا حديث سمامة ابن آثال كلكم حافظينه مش كده سمامة خرج يحج فبيقول لبيك اللهم لبيك كان لسه مشرك وانت عارف العرب كانوا بيحجوا قبل الإسلام بس عريانين يقولوا كلام فارغ كده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك فيبدأ حل ويختمها خل فالصحابة قبضوا عليه وكتفوه في عمود في الجامع وفي هذا دليل على جواز دخول غير المسلم المسجد إذا اقتضت المصلحة ذلك ربطوه في عمود الجامع النبي جه مين ده قالوا ثمامة بن آثان قال له أما آن لك أن تسلم يا ثمامة أسلم قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم يعني أنا قتلت منكم مسلمين لكم دم عندي أو ذا دم يعني ورايا من يقتص لي ويأخذ بثأري إن تقتل تقتل ذا دم وإن تطلب مالا أعطيناك عايز فلوس وتسيبني خد وإن تعفو تعفو عن شاكر الواجب بتاعك والمعروف ده مش هيروح سدى قال قال أكرموه ودعوه في القيد يعني اسقوا لبن وأكلوه بتاع مش عارف ايه بتاع عايز يقضي حاجته فكوه وبعدين كتفوه ثلاث ايام النبي يقول له اسلم وثمامه يرد بنفس الرد عارف النبي عمل ايه قال اطلقوا صراحه فين الاكرام ثمامه راح مشي غاب ساعتين ثلاثه ورجع اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الله قالوا رحت لحد في المكان الفلاني اغتسلت وغيرت توبي وجيت أعلن إسلامي وأنا حر وطليق عشان ما يقالش أني أسلمت مكرها مقهور عمر الإسلام أبدا ما انتشر بحد السيف ولا بالإكراه يبقى حق غير المسلمين الأول على المسلمين الدعوة بلطف بالكلمة الطيبة بالموعظة الحسنة وعدم إكراههم على الدخول في الإسلام الحق الثاني الإحسان إليهم نحسن على غير المسلمين أيوة ربنا قال كده وقولوا للناس حسنا هو مش محارب مسالم من أهل الذمة أو معاهد أو مستأمن كل دول دماؤهم حرام أموالهم حرام أعراضهم حرام لا نؤذيهم بشيء مين اللي قال كده ربنا قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ها؟ أن إيه أن إيه تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ربنا بيقول لي ده لا حاربك ولا قتلك ولا اعتدى عليك ده لازم تبره وتعامله بالعدل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عليكم أن تولوهم الآية وروى الشيخان في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها قال صلي أمك مشركة ألا أحسني عليها النبي كان حاله إيه مع أقاربه كان حاله إيه مع عمه أبي لهب اللي هو بيؤذيه يقصد إليه ويحسن إليه حاله إيه مع أبي طالب وهو مشرك يقصد إليه حاله إيه مع الكفار في غزوة أحد وهو دمه سايح وهم اللي ضاربينه يرفع ايديه ودمه بينزف اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون هات قلم يا عم نكتب دي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون يا سلام هو ده الاسلام وان جاهداك على ان تشرك بي ربنا بيقول لك لو ابوك وامك بيعذبوك عشان يكفروك اسمع اسمع الإحسان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإيه وصاحبهما في الدنيا معروفا إحسان لو جاري يهودي لو جاري نصراني واجب علي أن أحسن إليه وعليه ده أمر ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ها وبالوالدين إحسانا ويعني وأحسنوا على جيد دول كمان مش هو حرف عطف وبذي القرب يعني أحسن عليهم ها واليتام ها والمساكين ها والجاري ذي القربة والجاري الجنب والصاحب بالجنب ها وابن السبيل وما ملكت أيمانكم كل دول أحسنوا عليهم الجار الجنب يعني الكافر وفسرها بعضهم يعني البعيد وكلاهما صحيح في البخاري وعند الترمذي أيضا كان عبد الله ابن عمرو ابن العاص إذا ذبحت في بيته الشاه قبل أن يأكل منها يسأل أأهديتم منها لجار اليهودي شفت الإحسان هو ده ديننا عبد الله بن المبارك كان عنده بيت لسيق ببيت لرجل يهودي الواد اليهودي عرض بيته بألفين دينار فجاء المشتري دفع الألفين على الترابيزة قال له لسه زيهم قال له ده تمن البيت زيهم تمن إيه إن شاء الله قال تمن الجار قال أو تبيعون الجوار يا يهود قال له آه يهود بقى ده يبيع أبوه قال له ده أنا هخليك جار إمام المسلمين ابن المبارك إذا استقرضته أقرضك إذا احتجت عاد عليك بمعروفه إذا وإيه هتتنغنغ فعلم ابن المبارك بذلك فبعث أربعة آلاف لليهودي وقال هذا ثمن الدار والجار والدار لك امكث فيها فأسلم اليهودي ده الإسلام يبقى حق غير المسلم عليك واحد الدعوة اثنين الإحسان ما لم يحاربك في دينك ما لم يؤذيك نعم قال ابن حجر وصلة الرحم واجبة ولو كانت كافرة واحد ليه خال يهودي عم نصراني حتى لو الرحم كافرة لها حق الصلة قال ابن حجر ويعلق على قول ربنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وصلة الرحم واجبة وإن كانت كافرة خد عندك لقطة أو لقطتين من لقطات الإحسان المسلمين على غير المسلمين عمر بن الخطاب وجد شيخا كبيرا يسأل الناس في في المدينة قال ألم أنهى عن ذلك قال شيخ كبير من اليهود أرهقتني الجزية والسن فأخذه من يده وذهب عمر باليهودي إلى بيت مال المسلمين وقال لخازن بيت المال أعطي هذا من صدقات المسلمين هو وضرباؤه يعني على شاكلته ده الإسلام هو ده الإسلام الحق الثالث من حق غير المسلمين علينا الكف عن ظلمهم حرام ظلمهم أموالهم علينا حرام أعراضهم حرام لا تؤذيهم في أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم وإلا أنت مش فاهم يعني إيه إسلام قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الآية عارف معناها إيه سامحوني يا إخوان أنا تعبان بقالي أسبوع سامحوني لا اللهم ولا يجرمنكم معناها إيه ولا يحملنكم شنآن يعني إيه كره اوعى كرهك لواحد غير مسلم لكفره بالله يحملك على ظلمه اوعى اعدله هو اقرب للتقوى وروى البخاري في صحيحه كل حاجة حلوة قوي انا كل مرة اعمل مزكي اسمع الحديث ده وصلي على معلم الناس الخير اللهم صل على محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما اللي يقتل واحد من غير المسلمين المعاهدين اللي بيننا بينهم عهد بيننا وبينهم ذمة النبي قال مش هيشوف ريحة الجنة واسمع هذا الآخر روى أبو داود في السنن قال رسول الله من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة العظمة دي هات لي نص واحد زي ده في أي قانون أو دستور أو شريعة في العالم كله غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وروى الطبراني في الأوسط ما هو أعجب وأشد اسمع ده بقى قال رسول الله من آذى ذميا ذم يعني ايه واحد من أهل الكتاب المعاهدين اللي بينا بينهم عهد ليه تسموا أهل الذمة ذمة مين ذمة الله ورسوله النبي يقول ايه من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ناس بيننا وبينهم عهد كان نصارى في مصر مثلا أهل ذمة الفاروق وعمر كتب لهم عهدا عند الفتح الإسلامي مش كده؟ النبي يقول من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله مش معنى المعاملة بالعدل أن تواليه لا شتان بين العدل والحب شتان بين النفاق والمداهنة وقول غير الحق وبين العدل بفرق كبير القاضي شريح مع أمير المؤمنين علي سيدنا علي اسمع اسمع اسمعوا أيها الناس نفس العالم كله يسمع ده سيدنا علي وهو أمير المؤمنين بيحكم يجي نصف العالم الإسلامي أو كل العالم الإسلامي يحكم دول خرج من بيته لقى الدرع بتاعه في ايد واحد يهودي قال له يا فلان هذه درعي أعرفها ولم أبع ولم أهب تضيع مني لا أنا بعتها ولا اديتها لك هدية قال اليهودي الدرع درعي ولا أكذب الأمير يهودي ودي يعني دبلوماسي قال الدرع بتاعتي ما اقدرش اكذبك يعني اذهب الى القاضي شريح روح المحكمه اشتكي نجري يا سلام بيقول لي امير المؤمنين واد يهودي روح اجري اشتكيني في المحكمه فذهب علي الى القاضي شريح والقاضي شريح ده سيدنا عمر هو اللي عينه وقعد قاضي في عهد عمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد وعبد تقريبا لحد عبد الملك قعد 60 سنة قاضي عمر الحصل وقضى قبل كده في قضية على سيدنا عمر الحصل يعني فسيدنا علي راح المحكمة شريح قال تقدم يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن تقدم يا فلان يا يهودي باسمه ايه القضية سيدنا علي قال والله الدرع بتاعي ضاع مني من كام يوم لقيته في ايد الواد ده طبعا قالش كده طبعا بالحرف والدرع درعي ولم أبع ولم أهب ها يا يهودي ها تقول ايه في الكلام ده قال له الدرع درعي ولا أكذبه طب يا علي يا أمير المؤمنين معك شهود قال نعم ولدي الحسن وغلامي قنبر الخدام بتاعه قال القاضي قد علمت يا أمير أننا لا نقبل شهادة الولد لوالده حتى في المحاكم النهاردة ما تسمعليش مش كده يقول لك دي شهادة من القرارة من الدرجة الأولى هيشهد له قال له سبحان الله رجل شهد له النبي بالجنة ترد شهادته ما النبي قال الحسن والحسين ايه سيدة شباب أهل الجنة ما يكذبش الحسن قال قد علمت انت عارف أننا لا نقبل شهادة الولد لوالده قال علي إذا هي لا فشرح لليهود ها الأمير بيدعي عليك وما عندوش بينة تحلف طبعا قالوا لليهود احلف قال جالك الفار قال له قال له الدرع له وهي درعه ولم يبع ولم يهب أمير المؤمنين يقضى عليه لصالح يهودي والله إن أمة تصنع هذا إنها لعلى الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يجي سيدنا علي يوهب بقى الدرع اليهودي يقول له مكافأة مني لك عشان أسلمت ويقول له شريح أنت ظلمت يقول له ظلمت في إيه يقول له لم تعدل بيننا في النداء قلت تعالى يا أمير يا أبا الحسن ادتني اللقب والكنية وناديت على اليهودي باسمه وده ظلم لازم القاضي يعدل انا رايح اشتكيك مش عشان انا ابن اغلو لا زغلو تقعدني وتجيب لي عصير والتاني عشان غلبان تصلبه لا ده مش عدل صلوا على المصطفى يبقى الحق الأول لغير المسلمين علينا الدعوة بلطف ورفق ولين وعدم إكراههم على الإسلام اثنين الإحسان إليهم برهم ثلاثة عدم ظلمهم أربعة طبعا في قصة مشهورة قصة سيدنا عمرو بن العاص مع القبطي لكنها ليست صحيحة وكتير بيقولوها بقى نأتنس بها فقط محمد ابن أمير مصر عمرو بن العاص شارك بفرسه في السباق وفي السباق رجل قبطي كلمة قبطي معناها ايه مصري قديم ايا كان دينه قبطي يعني مصري يهودي نصراني مسلم ملوش مله ده معناه فالواد المصري عفريت ركب الحصان وسبق ابن امير المؤمنين ابن عمرو فيقوم محمد بن عمرو بن العاص يضرب الواد بالقربان ويقول له خذها وانا ابن الاكرمين كيف تسبقني وانا ابن الاكرمين ازاي ازاي تسابقني يعني ما طبعا عشان انا ابويا مسؤول لازم ابقى انا اذكى واحد واشطر واحد في كل حاجه وافهم في كل شيء خذ وانا ابن الاكرمين على طول القبط سافر من مصر الى المدينه ودخل على عمر واشتكى لعمر وما فعل الا لانه يعلم ان عمر لا يظلم احدا اذن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم روي وروي صيغة تمريض أن محمد بن عمرو بن العاص سابق في سباق في مصر في وقت إمارة أبيه وشارك في السباق قبطي فسبق القبطي ابن عمرو فضربه ابن عمرو بالصوت وهو يقول كيف تسبقني وأنا ابن الأكرمين فسافر القبطي إلى المدينة واشتكى لعمر فبعث عمر برسالة إلى عمرو ائتني مع ومعك ولدك محمد فقال عمرو لولده هل بدر منك شيء سيدنا عمرو كانش يعرف قال لا فلما وصل إلى المدينة وصل في الموسم موسم الحج عمر عايز الناس كلها تتفرج قال عمر ائتني بالقبطي فجاء قال يا محمد يعني ابن يا ابن عمرو هل ضربته قال نعم حصل قال عمر للقبطي خذ درتي واضربه حتى تشفى خذ عصايته ايه عايزك تظبطه انزل فيه دم لحد ما تزهق فضرب ثم قال ضع العصا على صلعة عمرو حطها على صلعة أبوه قال لا يا أمير المؤمنين لقد شفيت وأخذت ثأري بمن ظلمني عمرو ما يعرف وما ظلمني فالتفت فقال عمر للقبطي إن ولده ما ظلمك إلا في سلطانه يعني لولا سلطان أبيك ما تجاسر وظلم ثم قال كلمة سجلها التاريخ قال لعمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا الكلمة دي أنا أحمد عرابي للخدوة توفيق نفس الجملة قالوا لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولسنا تراثا ولا عقارا مش كده؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا شفت عدالة الإسلام مع غير المسلمين رابعا من حقهم علينا الوفاء بالعهد أبو الدرداء عفوا سيدنا أبو عبيدة لما دخل دمشق وعرض الإسلام على أهلها أسلم من أسلم وأبى من أبى ودفع الجزية ثم أقبلت جحافل الروم فرأى أبو عبيدة أنه سيعجز عن صدها فقال لجيشه فلنخرج ثم نكر ثم رد الجزية كاملة لنصارى الشام قالوا لماذا تردها قال أخذتها للدفاع عنكم وقد عجزت هذه أموالكم قالوا هي معك وسنقاتل معك وأسلم منهم جم غفير شفت الوفاء بالعهد سالم ابن عامر ومعاوية سيدنا معاوية كان بينه وبين الرومان عهد إلى أجل معاهدة لحقن الدماء خمس سنين ست سنين سيدنا معاوية قبل ما المعاهدة تنتهي بشهر أو اثنين حرك القوات ناحية حدود الرومان وعسكره لهم بحيث أول ما المعاهدة تخلص تاني يوم إيه؟ نهجم وإذ بسالم بن عامر يصرخ في الجيش ويقول الله أكبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر فقال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشز عقدة ما يحلش العقدة يعني ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فعاد معاوية بالجيش أدي أخلاق المسلمين أدي أخلاقنا مع غيرنا ودي حقوق غيرنا في أعناقنا انظر بقى إلى حال الأقليات المسلمة في كل دول العالم في الشيشان في البوسنة في الهرسك البوسنة والهرسك يا نهار أبيض ده قتلوا 80000 يا راجل الشيشان مآسي في فرنسا قانون يحرم النقاب صدق عليه النهارده في سويسرا هدوا المآذن شكل المأذنة مش عاجبنا شفت اللي بيقول لك الحرية والمهلبية والأقلية أقلية مين يا مجرمين الأقليات الإسلامية مهانة في كل دول العالم سب الرسول ونشر الصور المسيئة صباح مساء في معظم صحف أوروبا النهاردة أنا قارئ خبر إن نشرت صور مسيئة للرسول في صحف في جنوب أفريقيا وفي موقع عاملينه أي حد عنده صورة مسيئة للنبي يبعتها لنا على النت إيه ده؟ شفت احنا اسلامنا بيقول لنا عامله غير المسلمين ازاي يهود نصارى مجوس عباد بقر شفنا عاملهم ازاي نحسن اليهم نبرهم لا نظلمهم نوفي بعهودهم دماؤهم علينا حرام اموالهم حرام اعراضهم حرام ندعوهم الى الخير بلطف ورفق لا نكرههم وشفت ال الذين يتشدقون بالحريه كيف يصنعون بمن تحت أيديهم من المسلمين والله العظيم ما في أمة أكرمت غير المسلمين كما أكرمتهم أمة النبي محمد والله العظيم ما في دين أمر بالخير والبر والإحسان لغير المسلمين كما أمر دين الإسلام فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة هذه بعض حقوق غير المسلمين في أعناقنا أسأل الله أن نكون من الذين يؤدونها ويوفون بها إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدر هل في حديث صحيح ان المؤمن بيبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم نعم حديث صحيح المسلم صاحب الخلق الحسن يبلغ بأخلاقه درجة الصائم القائم خطبة الجمعة الجاية فين إن شاء الله في مسجد مرفق المياه في شارع آخر شارع الشركات في الأمرية ولنا درس هناك كل يوم اثنين في تفسير سورة الأحزاب احنا بدأنا لقاء في مسجد التوحيد توحيد المعسكر في شارع الترولي في الكبلات تحت عنوان تبسيط العقائد الإسلامية مهم جدا كل خميس من المغرب والعشاء ايه رأيك في يقول مدد يا رسول الله هذا كلام شركي باطل المدد لا يكون إلا من عند الله دول الجماعة بتوع المهلبية الدراويش اه اخ فاضل كريم مش عارف موجود بينكم الان ولا لا الدرس الماضي قبل الماضي انا قلت طه ليس من اسماء الرسول مش كده ولا طه ولا ايه ولا ياسين ولا مصطفى ولا محمود وقلنا اسماء النبي كما ورد في الصحيح كم اسم ثمانية اللي هم ايه محمد هو قال كده أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا ها نبي التوبة ونبي إيه الرحمة والمخفى محمد أحمد الحاشر الماحي العاقب المكفى نبي التوبة نبي الرحمة هم دول أسماء بس الباقي ده صفات بقى البشير دي صفة النذير صفة مش اسم قلت أخ فاضل جاب لي كتاب أو جاب كتاب وقال إزاي تقول الكلام ده ده تفسير الصابوني أهو فيه وقد روي أن من أسمائه طه قلت الأخ ده لو بيعرف يقرأ ما كانش جاب لي الكلام ده لأن كلمة روي صيغة إيه تمريض يعني الكلام اللي بعدها ملوش لازمة أصلا مش كده أم أخ قال إزاي ده ربنا بيقول ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين قلت له طب اقرأ لي صدر الأعراف يقول لي اسمه ياسين واسمه طه عشان خطاها ما أنزلنا عليك خطاب للنبي اهو يبقى اسمه طه قلت له هي كده الحكاية يعني قال لي اه قلت له طيب اقرأ صدر الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك يبقى النبي اسمه ألف لام ميم صاد فالراجل المحترم سكت وقال جزاك الله خير خلصنا كده أخي فاضل حبيبي أنا أعرفه يا ريته مش موجود مش شايفه قال لي بس راجع المسألة كويس قلت له عينيا هراجع ثاني أسبوع جاب لي الورقة دي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ها؟ آه وأنا زعلت وأسفت جدا أن الكتاب ده مطبوع على حساب المسلمين الكلام ده حرام يطبع أصلا ما يسويش الورق اللي كتب عليه اسمع يا سيدي اسمع الحجة البالغة اللي أخويا جايبها لي يقول لي اسمع واعجب ذكر المعيني في تفسيره أن الله تعالى لما أراد إيجاد محمد من معدن الشرف أوقف جوهر وجوده في مئة مقام من مقامات العز ثم جلاه على الخلق ودعاه بمئة اسم شريف وجلاه بمئة معجزة وذكر له في الكتاب العزيز مئة شيء مما يتعلق بذات وصفاته أما المقامات المئة اسمع فمنها إثنى عشر حجابا وأربعون بحرا وخمسون صلبا وهي أصلاب آبائه اسمع العجب بقى أما الحجب فرويا فإيه رويا رويا دي إيه صيغة تمريض يعني من وراء كلام فارغ كلام فاضي أهل الحديث بيعلمونا أن رويا اسمها إيه صيغة تمريض أي كلام يجي بعد رويا ملوش لازمة اسمع التخريف فرويا عن جعفر بن محمد أنه قال خلق الله قبل خلق العالم إثنى عشر حجابا أولها حجاب الإرادة وقف فيه نور محمد إثنى عشر ألف سنة وكان تسبيحه سبحان عالم السر وأخفى ثم نقله إلى حجاب المشيئة وأوقفه أحدى عشر ألف سنة كل حجاب تنقص ألف وكان تسبيحه سبحان الرفيع الأعلى ثم نقله إلى حجاب الرحمة ثم إلى حجاب مش عارف ثم حجاب الفصل ثم ثم ثم الراجل الكذاب صاحب الكلام ده شهد خلق النبي جاب الكلام ده منين أنا ربنا وقف النبي يجي 200000 سنة قبل ما يخلقه 10000 سنة في حجاب النور 5000 سنة في حجاب مش عارف إيه 6000 سنة في حجاب إيه الكلام ده جاوه منين وربنا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه؟ أنفسهم ده كذب على الله بيتكلم عن الغيب لا جاب قرآن ولا سنة لا قال قال الله ولا قال رسول الله هذا كذب وبعدين ثم أخرجه من الحجب 12 حجاب قعد فيهم يجي 200000 سنة وعرضه على 40 بحر لسه بحر العظمة بحر القدرة بحر العزة بحر الجلال بحر الجمال بحر الكمال بحر الرأفة بحر الجود بحر الزين بحر الصدق بحر الصفاء بحر الرضا بحر الرجاء بحر الوفاء بحر السخاء بحر الخشوع بحر البتنجان بحر المسقعة ايه الكلام ده ايه الكلام ده جابوه منين الكلام ده اسمع الباقي وعمال يعد لي بقى صاحب الكلام يعني بيعد إن أسماء النبي مية في القرآن منها نبي اسمه نبي يا أيها النبي نبي ده اسمه ولا صفة نبي ده اسمه ولا صفة واسمه الرسول يا عم الرسول دي صفة يا ابني مش مش اسم ما احنا قلنا الخلاصة قلنا أسماء النبي ثمانية وصفاته فوق المئتين قال ابن القيم العالم في زاد المعاد ومن عد صفاته أسماء زاد بها فوق المئتين البشير النذير السراج المنير النور الصادق الأمين دي صفات يهو مش أسماء فالكلام ده كله كلام فارغ خسارا انه اتكتب والرواية كلها أولها بدأ بكلمة إيه؟ روية وروية اسمها إيه؟ صيغة تمريض يعني الكلام اللي جاي بعدها إيه؟ ملوش لازمة هكذا تعلمنا من علماء الحديث ولذلك أنا قلت كتير ما ينفعش تتعلم لوحدك عمرك ما هتتعلم ما ينفعش تجمع العلم من الكتب أبدا ما هتوصل كانوا يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن من مصحفي تحفظ من مصحف بس تفهم تحفظ غلط هتقرأ لي ألم ذلك الكتاب لا لا ريب فيه مش هتقطعها ألف لام ميم ما هي مكتوبة ألم لازم تسمع هتقرأ وتفهم غلط ما أنت مش عارف مصطلحات العلماء مش عارف يعني إيه رؤية مش عارف فده كلام فارغ ما يسويش الورق اللي كتب عليه الصحيح بقى روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أما هذه الأشياء فليست من أسمائه طه زي قاف زي نون زي ألف لام ميم حروف مقطعة ولو كانت اسم كان ضم آخرها لأنها مبتدأ كانت قال طاهة ما أنزلنا صح صح يا مولانا أنت مش أزهري طيب شيخنا هذا لو كانت اسم وبداية الكلام كان ضم آخره مش كده ما قالش طاهته حتى لو وصلت ما ينفعش تقول كده طه يا عم هي مكتوبة طه لازقة فيها اهي بتقرأها ايه باسم الحرف ولا بمنطوق الحرف لو بمنطوق الحرف تقرأها طه صح ياسين مكتوبة ازاي ياسين يس انت ما بتقراش باسم بمنطوق الحرف ده بتنطقها بايه باسم الحرف طا ها يا سين دي حروف مش اسماء فانتبهوا الى هذا يا اولي الالباب هناخد سؤال كمان مش عايزين حد يسال في الموضوع ده انا تاني خلاص شبعت كلام فيه وبحث فيه آخر سؤال هو سؤال واحد بس احنا طولنا في موضوع ال هل يشترط لدخول المسجد أداء ركعتين تحية مسجد وجوبا ولو في وقت الكراهة من السنة أنك إذا دخلت المسجد في أي وقت حتى في وقت الكراهة حتى والإمام على المنبر أن تركع ركعتين تحية مسجد أما الذي يصفصط ويتفلسف بجهل فكلامه عجيب يقول لك لا الشيخ على المنبر اقعد ليه يا حجيج اقعد لأنه بيقول علم وطلب العلم فريضة ودول سنة والفرض يقدم على السنة أهو ده كلام مصاطب عارف ليه؟ لأن النبي وهو بيخطب لا واحد دخل وقعد فقطع الخطبة ولا تقطع الخطبة إلا لأمر هام وقال له هل ركعت ركعتين قال لا قال قم واركع ركعتين وتجوز فيهما يلف لك أصله كان غلبان هدوم رقاعة كلام فارغ حتى في وقت الكراهة ادخل واركع ركعتين لا انا بقول لك في وقت الجمعه تقول الدرس اي وقت اي وقت تخش في الجامع اركع في ركعتين تحت ايه مسجد لو اذن لفريضه مش هيبقى في تحيه مسجد بقى هيبقى في سنه قبليه لهذه الصلاه الحاضره نكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم الله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم